بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في حلقه جديده ولقاء يومي متجدد مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي برحب بيه اهلا بفضلتك يا فندم. النهارده موضوع ال- الحكمه بتاعتنا إيه النهارده احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم وبعد والسلام.
يقول ابن عطاء الله ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فاصبح ذاكرا تاني امم ذاكر ذكر ليستنير قلبه يعني شغلته ذكر مستمر مستمر لغايه ما قلبه نور بالايه نور بالإيمان، بالذكر, بالذكر.
تمام نعم وذاكر استنار قلبه فاصبح ذاكرا هو اصلا الشحنه الجنريتور المولد موجود عالي يا عم عادي عارف على طول اللسان اشتغل الله.
يعني انا كده ال- الذكر الناس تظن او تحصر الذكر على مفهوم ضيق وهو ذكر اللسان وده صفحه من موسوعه الذكر يعني اذا تصورنا ان الذ- الذكر عباره عن موسوعه فده صفحه من الموسوعه مم.
طب هو في ذكر ايه تاني؟ هو في ذكر القلوب وفي ذكر الجوارح. واخر حاجه فيها هو ذكر اللسان. الناس تقف عند ذكر اللسان. لانه احيانا ذكر اللسان اللي بدون قلب ما يجاوز الاذى. تمام؟ لان احنا عندنا ال- الايمان اساسا اركان ثلاثه مثلث ذو اربع ثلاث قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالاركان اللي ينقص م- بضع من الاربعه دي ما يبقاش فيه مثلث ففي ناس كثيره تقول لا اله الا الله محمد رسول الله اول ما يسمع سيره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه اول ما يذكر لفظ الجلال يقول لا اله الا الله هذا لسان اين التصديق بالجنان واين العمل بالاركان تمام طيب نيجي ل- ل- ل- لذكر القلوب الاول عشان ده الاصل اللي هو خافي عننا اول شيء في ذكر القلوب مثلث كالطائر الذي يطير الطائر ده له ايه عشان يطير له راس وجناحان لو قطعت راس الطائر خلاص انتهى كسرت جناح منه لا يستطيع طائر. لا, لا, لا في الارض مقعدا ولا في السماء مصعدا طيب ايه ال ال ال القلب نحو الله كيف يكون طائرا راسه محبه الله ورسوله وجناح رجاء وجناح خوف ده منظومة الحالة القلبية نحو الله محبة الله ورسوله يحبهم ويحبونه وبعدين جناح الرجاء وجناح الخوف تمام القلب سبحان الله يعني في منابعه أنواع ثلاثة القلب السليم اللي هو لا يقبل الله إلا هو يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللي هو عاش منظومه المحبه والرجاء والخوف نعم زي قلوب الصحابه كده فقلوب الصحابه دول يعني عباره عن ايه؟ طائر يطير نحو الله سبحانه وتعالى خلاص يعني لغايه ما يطلع على القمه السامقه ويمشي عليها. يعني يعني نحن قلنا من قبل مرارا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بما اتاه ربه حول الارض الى سماء. ولان ولان السماء لا تحيا فيه الا الملائكه. ف هو حول بفضل الله وبعبقريته صلى- ثم بفضل عبقريته صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابه والصحابه الى ملائكه بشر فعاشوا فوق سماوات المدينه التي تسمى ارضا والانسان لما يعيش فوق سماوات ال- ال- العبادات قلبه يسمو فالقلب لما يسمو يبتدي يكون ذاكر لله يعني ايه ذاكر لله عنده محقل الافات او تستطيع ان تقول صيد النعم المفقوده وقيد النعم الموجوده كيف نعم في نعم آه، موجوده انا اقيدها بالإيه؟ بالشكر عندي صحه استخدم صحتي في مرضاه الله نعم.
ادخن واشيش وعمليات كده مثلا لا لا لا لم اذكر آه، يعني ما- ما اديت شكر النعمه آه، ايدي قادره على العطاء قادره على الكتابه اكتب كلام طيب يقلب بين الناس عندي لسان ذلق او رجل اعلامي ما شاء الله آه، يعني لامع وكده يبقى يستخدم لسانه في التوحيد بين الناس وليس تفريقهم والاحسان الى الناس وليس الاساءه ف- وهكذا فالقلب او يعني عباده القلب وذكر القلب ان اصطاد النعم المفقوده اللي مش موجوده اتصيدها بايه؟ بالدعاء وبالتوكل وباليقين و- و- والق- والنعم الموجوده اقيتها بقيد الشكر خلاص يبقى ده ايه بدا القلب هنا بايه يبقى اصبح القلب ذاكرا ولما اصبح القلب ذاكرا اصبح هو ارض هبوط مطر الرحمه الالهيه عليه مطر الرحمة الإلهية كما يقول ابن عطاء في حكمة أخرى ليست القضية في الإمطار ولكن القضية في الإثمار فأنا لما يكون شيء زي الرخام ده اللي أمامي أو الشيء الجنب تنزل عليه المطر لن أستفيد صحيح لكن لما ينزل في الارض الطينيه تنبت نباتا الخصبه آه، هو طيبا.
كده القلب نعم.
هو كده القلب فالقلب لما يكون ذاكر تنفعه الموعظه القليله الله يعني بيقولوا اتق الله يبكي الاطفال يلعبوا في المدينه وامير المؤمنين جاي عمر يقول ابكي لكم امير المؤمنين معقول انت تقول- أنت عيل يا صغير ده كسرى بيرتعش منه وقيصر سبحان الله العظيم قال، اتق الله امير المؤمنين يبكي عمر ويقول فقهها الصبي لان الولد ده مكشوف عنه الحجاب ما شاف ان انا مش لابد ولما جاء صاحب كسرى كان بعت مندوبين كده يشوفوا عمر ده عايش ازاي يشوفوا هو مخوفه ليه؟ درة عمر كانت اهيبه من سيف الحجاج رضي الله عنه فلما جه سالوا عليه فاين عمر؟ اين بيته؟ هو بيته ده قالوا لا يعني البيت اللي هو يعني بيت ده ممكن ده مثلا منتجع الصيف ده بيت كده اسمه هو المهم اين هو أو في الاخر اين هو؟ يقول نام في نخل المدينه كيف نام؟ نام على الارض وضع السوط بتاعه ده الدره بتاعته دي تحت راسه و- و- ويده تحت ايه الش- اليسرى تحت راسه عاملها مخده ويده اليمنى على عينيه يمنع الشمس تمام و- ونصب قدم و- و- وحط القدم يعني نام قبها يعني نام ونعسانس وحط رجل على رجله وهو نايم فحافظ ابراهيم صاغ هذا الكلام كلاما جميلا يعني ي- يشن في الاذان قال وراع صاحب كسرى خوف يعني وراع صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هنية الله.
حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.
عمر ده ذكر عمر بقلبه ربه فخلاص ال- إيه اصبح ذاكرا ده ذكر القلب نيجي لذكر الجوارح ذكر الجوارح كل جارحة لها ذكر لا تعطلها عما خلقت لها يعني انا لما عطل العين عن النظر في المصحف الا من رمضان لرمضان فما ذكرت بالعين لما العين احتقر بها الناس وابص لهم كده من فوق ده مين ده؟ ده ليبرالي ده علماني ده اسلامي ده مش عارف الكلام الف- انت صنفت الناس ليه وعملت يا اخي انظر في نفسك اولا فده ذكر الايه؟ العين عطلت العين عن الذهاب الى عياده المريض وتشجيع الجنازه وعمل الخيرات ولكن استخدمتها في ايه؟ نظرت الى ما حرم الى ما حرم الله وبعدين استخدمت العين فيما يغضب الله واحتقرت بها المسلمين و و الى اخره يبقى انا عطلت النعمه عن عن ما هي مخلوقه له وحطيتها في مكان هي زي بالظبط كنا السياره عندك ماشيه بالايه بالبنزين ولا بالسولار لو حطيت لها ميه تبوظ لو حطيت حتى عطور ده- وانا العطور اغلى لكن برضو ايوه لازم مادتها فيما خلقت لها نعم طيب عطاء نطلع اطلع فاصل نطلع فاصل نرجع نكمل آه، آه، شكر الجوارح ذكر فاصل الجوارح ونعود مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي مع عالمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي كنا بنتحدث قبل الفاصل على الجوارح والقلوب ونتحدث ذكر القلب وذكر الجارحة ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فأصبح ذاكرا نعم فقلنا ان ذكر القلب بهذا الشكل ذكر الجوارح بدانا بالعين طب ذكر اليد تعمل ايه قال الصحفي والكاتب يكتب كلام طيب ما يكتبش كلام يهيج فيها المشاعر وال- والغني يبقى عط- معطاء سبحان الله وال- والانسان الفقير يبقى مساح على رؤوس اليتامى وبعدين تبقى اليد العليا خير من اليد السفلى ده, ده وامسك المصحف وامسك الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى يبقى اذا خلاص ساعتها ده ذكر اليد طيب ذكر الاذن لما اجلس في مكان والغي غيبه ونميمه ان لم استطع ان انهى اعمل شيئين ان كنت استطيع ان اغادر المكان يبقى خير وبركه ليه؟ قال ربنا فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم ليه؟ قال العلماء لو كنت في معصية ناس بيعملوا معصية وأنكرتها بقلبك م- انت موظف ضعيف ولا المدير بتاعه بيغتاب الناس وده مش عاجبني وده مش عارف ايه ده فانت لا تستطيع ان تغادر عملك يعني وانكرت بقلبك كان كمن لم يحضرها ومن كان بعيدا عن المعصيه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها يقول له اسكت الفرح بتاع امبارح ده فاتك نص عمرك كانت الراقصه فلانه والمغنيه يقول يا عم لا، بس انت حضرت يا عم ليه يا ابن الحلال انت ربنا نجاك وخلاص الحمد لله مشيت الامور سبحان الله لكن يجي واحد يقول لك اخويا هيعمل فرح كله غلط وغلط انا ما رحت يا ابن الحلال عيب ده فرح اخوك ابوك يزعل امك تزعل. روح سلم عليه وصافح واستقبل الناس بره وخليك بس ايه انكر بقلبك ومفيش داعي تتواجد في المكان اللي ايه اللي فيه لان هذا منكر منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى فمن كان في معصيه وانكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها ومن كان بعيدا عنها وانكرها بقلبه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها يبقى اذا انا ادي جريحه الإد- دي جريحه ال- ال- ال- الاذن جريحه ال- القدمين اروح فيها مشاوير الخير تعمير بيوت الله عياده المريض تشييع جنازات زياره الرحم الى اخره ما استخدمش الرد فيه قال يحيى ابن زكريا عليهما السلام يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي يبقى ادي معصيه ادي ذكر الايه الجوارح فانا اما عبد ان ان ان ذاكر ذكر فاستنار قلبه وذاكر استنار قلبه فاصبح ذاكرا ده درجه اعلى عند الله ده واحد من الايه من الطوائف او الطائفه اللي هي ايه نشأت زي ايه الرسول قال من السبعه اللي يظلهم الله في ظله قال وشاب نشأ في طاعه الله شاب نشأ في طاعة طاعه الله.
الله فل فل فل فلما الشاب ده نشأ في طاعة الله تحققت له بقية السبعة أولا قلبه أصبح معلق بالمسجد وأصبح سبحان الله بعيد عن الخطأ وسبحان الله العظيم أصبح إذا ذكر الله فاضت عيناه فعمر الله يرضى عليه كان له خطين تحت عينيه زي بيقولوا قبالي النعل الذائبين زي اعزك الله رباط الحذاء الدهبان من تا- عملت مجرى من كثره الع- الدموع عملت مجرى في ايه في عينيه سبحان الله ليه لانه ده قلب سبحان الله يعني استنار فاصبح ذاكرا فهو الله. يعني سبحان الله العظيم فاصبح لما لما القلب يكون مستنير بالله فيصبح ذاكرا تبص تلاقي ده من اهل الالهام النفس الملهمه ينادي بقى على ساريه الا وسبحان بذكر الله تطمئن يبقى الله يرضى عنك اللي هم الغرب النهارده يقولوا عليه التليباثي اللي هو التخاطر عن بعد لا احنا ف... او اللي يقول لك الحاسه السادسه السكسن لا احنا عندنا فراسه المؤمن نعم.
فراسه المؤمن ده ايه لانه قلبه اضيء فلما اضيء قلبه اصبح فاصبح هو ذاكر لان نطقت الجوارح لان القلب ده اللي هو اللي هو ايه السلطان او الرئيس الرئيس على الجوارح الرئيس يعمل ايه رئي- مدير التنفيذي بتاع المشروع يجي الصبح يوزع على العمال يقول له انت ماسك الماليه خلي بالك عشان حسابات فخر اليوم وانت مالك اداره الحركه الميكانيكيه تاخد بالك من السيارات و... وانت ماسك ال- العدد والالات وانت ماسك مش عارف الاعلام وانت ماسك العلاقات العامه بعد ما وزع الشغل يروح جالس كده في في مكتبه وامامه شاشه شوف كل المسرح شغال ازاي ويجي اخر اليوم عشان يقبض العمال ولا الموظفين آه يا فلان انت نمت من الساعه 3 للساعه 5 هو العامل ما كانش واخد باله ان الرئيس واخد باله المعلم واخد باله منه على الشاشه ولله المثل الاعلى ربنا نزلنا في الدنيا واحنا نسينا انه ايه يراقبنا في صغير الاوائل لا لما عصى العاصي ولما افترى المفتري ما هو اعلم ان ايه يا ابا ذر احكم السفينه فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل واخلص النيه فان الناقد بصير هو هو شايفك وما دام شايفك خلي بالك ان ايه انت محط نظر الايه محط نظر الخالق زي ما قلنا من قبل لو ان ثوبي هذا في رقعه مش لطيفه او بقعه زيت هستحي من المشاهدين ان اطلع لهم وانا بهذا الشكل نعم.
وده ايه محط نظر المخلوق وهو لعده ايه لربع ساعه ساعه ساعتين طب والقلب هو محط نظر الخالق كم ساعه في اليوم 24 ساعه طب هل كما يقال في بعض الكتب ان العبد لما يقف امام المراه سواء رجل او امراه يقول الله عبدي نظفت من- منظر الخلق سنين اما نظفت لي قلبك لو ساعه واحده اما الغل والحقد والحسد والضغينه ما احنا يا عمرو يا ابني عايزين ثوره اخلاقيه نعم بدل ما نعمل تمرد لا اخلاقي انا اعمل ثوره اخلاقيه اعيد الناس الى منظومه الاخلاق وفي تاريخ المدارس الاخلاقيه زي ما قلنا في البرنامج اللي ما شاء الله اشرف ان نكون في صحبتك في كل سنه ان احنا عايزين نعيد مدارس الاخلاق بتاعه الحسن البصري بتاعه ابو حامد الغزالي اللي هم لما يقولوا الناس بعدوا عن الدين وقعدوا وخدتهم الاهواء والسياسه قلت تعالى تعالى انت عايز الاول تنظف قلبك عشان سلوكك الاول ينضبط فاذا سلوكك انضبط خلاص انضبطت كل الجوارح فالقلب زي الم... زي الريس ده لما وزع الاعمال راقبها فالقلب يراقب ودي عين انت بتبص ليه سبحان الله طيب انا اذا نظرت الى ما حرم الله مش انا عندي برضه محارم مش عندي زوجه وعيال وبنات طب ليه ما ما ما اعملش حساب دي ده حتى الناس العوام يقول لك عيب عندك بنت عندك بنات ما تظلمش زوجتك احسن يرزقهم بواحد سبحان الله فانا كما ازرع سوف احصد فذاكر ذ- يعني يعني ذكر فاستنار قلبه وذاك وذاكر استنار قلب ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل عليهم ايه؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعثون ازاي؟ راجل كثير زي ما احنا بنذكر دائما في الحلقات الحسن البصري لما الحسن البصري ولد ال ال كانت امه تروح بتشتغل عند ام سلمه، ام سلمه كانت عبرت السبعين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ام سلمه اللي عندها لا ببرونه ولا بتاع زي السكاتات الحاليه دي وبتاع كانت تضع الحسن على صدرها فيجري الله اللبن في ثدي ام سلمه ام سلمه فرضع من ام سلمه اسمه رضيع ام سلمه فكان لا ينطق الا بالحكمه عامل زي ابن عطاء كده او ابن عطاء اللي زيه يعني واللي حنكه عمر بن الخطاب واللي سماه الحسن عمر بن الخطاب فتخيل ان لما يكون ده ده استنار قلبه فاصبح ذاكرا فاللهم اجعلنا منهم يا رب وصدق تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين يا رب.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين الله اكبر ربنا يتقبل مولانا يا ريت ان تدعو اللهم أن- صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد اللهم الدين عن المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم امن المصريين في مصر يا رب العالمين وامن المسلمين في كل بقاع الارض يا اكرم الاكرمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة امورنا ول امورنا خيارنا لا تول امورنا شرارنا اصلح يا رب احوالنا اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ربنا ينفع بحضرتك دايما بارك الله وينفعنا فيك.
بعلمك الغزير بارك وانا الله شاكر فيك.
جدا بارك الله ونلتقي فيك.
غدا ان شاء يا الله رب إن شاء الله.
والع- الحديث بقيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نشوفكم على خير السلام عليكم